السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب لا زلنا في الطريق إلى الله جل وعلا وكما قلت لكم في اللقاء الماضي قد اقتربنا على الوصول وقدمت لكم في اللقاء الماضي وهذا اللقاء تتمة للقاء الماضي مع المحطة التاسعة قبل الأخيرة في الوصول إلى الله جل وعلا التي أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا جميعا الوصول إليه محطة تسعة كيف نرتقي قلت لك في البداية كلمة واحد من السلف لما قابل رجلا بلغ الستين قال له في البداية يا أخي كم عمرك قال ستون سنة قال سبحان الله منذ ستين سنة تسير إلى الله أوشكت أن تصل بقالك قد إيه ماشي بالطريق إلى الله قربت توصل فبكى الرجل قال ما يبكيك أحس بالنهاية خلاص احنا خلاص السباق بتاع الدنيا الجولة الكبيرة التي ينزل فيها المسلمون بل والناس جميعا للسير إلى الله جل وعلا أوشكت على الوصول وقلت لك المرة اللي فاتت سباق 3000 متر آخر 100 متر آخر لفة المتسابقين بيعملوا إيه بيلوسوا خلاص آخر 100 متر بيبذلوا غاية وقصارى جهدهم للوصول إلى خط النهاية خلاص الدنيا قربت تنتهي كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة اوعى تكون انت في غفلة اياك ان يقترب اجلك وانت في غفلة فالتفق قبل ان يأتي اجلك كيف نرتقي تلك المرة اللي فاتت احنا في عصر السرعة وبالتالي كذلك عصر السرعة في كسب حسنات ليه السرعة السرعة للمسلم الكسلان اللي كسل في الوصول الى الله لازم يعوض اللي فات السرعة في اللي ما كانش ملتزم وبدأ يلتزم لازم يعوض اللي فات ويجري بسرعة حتى يصل إلى الله جل وعلا وقلت لك ببساطة لازم تقارن بين حالك امبارح وحالك النهاردة بين حالك من أسبوع وحالك بعد أسبوع من حالك من شهر وحالك بعد شهر من حالك من أول ما التزمت وحالك دلوقتي زدت ولا ما زدتش ما تعرفش تبقى نقصت ما زدتش تبقى نزلت على طول من لم يرتقي فهو يسقط لابد أن تعلم ذلك ليه؟ لأن السقوط تدريجي لا تعرفه قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان بتنزل من غير ما تدري ليه؟ لأن النزول سهل ما بتحسش بيه إنما الصعود محتاج بذل ومحتاج جهد فمن لم يرتقي فهو يسقط قلت لك في اللقاء الماضي الرقي كيف ترتقي معناه القرب من الله وعكس السقوط البعد عن الله سبحانه وتعالى كيف ترتقي أول حاجة قلت لك تبعد عن الذنوب طوبة بتشنكلك بتقع بتتأخر عن اللي بيجري قدامك ثلاثة أربعة بيسابقهم واحد وهو ماشي تشنكل في الطوبة وقع على ما قام بص لو سبقوه محتاج يبذل جهد مضاعف برضه الطوبة دي الذنب نظرة استمناء غيبة ونميمة تقصير في حق الوالد تقصير في حق الجيران سب وشتم أي ذنب هو ده الطوبة اللي توقعك لو وقعت في الدنيا ممكن تقوم لكن حاذر حاذر أن تقع وأنت تسير على الصراط مش بطوبة بذنب ساعتها الوقوع لا قيام بعده نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم جميعا من النار وقلت لك يا أخي يبقى أول حاجة الذنب تبعد عنه بإيه؟ بتوبة صدقة التوبة بجد هي رقي التوبة مش هي بس انت بت- بتشيل اللي فات لا ده انت بترتقي في الجنة درجات بهذه التوبة وذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل حديث صحيح مسلم حديث ابي ذر الرجل اللي ربنا بيوقفه قدامه يوم قيامه يقول للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه خليه يبص على النظرة وعلى الكلمة وعلى ال... يعني الهفوة وعلى سيجارة وعلى حاجة بسيطة فالعبد قاعد مع نفسه يقول اه أمال لو الزنا ظهر أمال لو ال- الكبائر ظهرت أمال لو حقوق الوالدين اللي أنا كسرت فيها ظهرت أمال لو الصلوات اللي أنا ضيعتها ظهرت أعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه عليه الصلاة والسلام والعبد مشفق من كبار ذنوبه فيقول تعالى عبدي لقد بدلتها لك حسنات الذنوب الصغيرة اللي انت شايفها دي وخايف منها بقت حسنات يعني اللي راح بقى اكتر من اللي بقى اتقلب كل حسنات بقى افضل فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا التيل فيه يا رب اقلبهولي كمان فيقول تعالى وهي أيضا قد بدلتها لك حسنات بس اتبدلت مع السبر الأولى اتبدلت مع نشر كتاب الثانية اتبدلت مع ستر الله جل وعلا هنا ضحك النبي اضحك بقى عليه الصلاة والسلام الموقف ده النبي ضحك منه ضحك من العبد اللي كان خايف من الذنوب الوقت يقول هي فين يا رب هات لي الذنوب كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسن بس دول مين اللي ربنا عقل عنهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبقى أنت عاوز ترتقي وتعوض اللي فات توب توبة صادقة توبة نصوح توبة بينك وبين الله جل وعلا ألا ترجع أن تندم تنزل دموع الندم يتقطع قلبك على ما مضى مش تقعد كده يا أخي كان زمان بشرب علبتين مرلبورو مرة واحدة في اليوم مبسوط لا ده انت بتخبي دي وخايف وبتعيط وكل ما تلاقي واحد بيدخن قاعد تعيط خايف لربنا يسألك عن ال... عن كل سجارة يوم القيامة لما تلاقي واحد ماشي مع البنت بتعيط انا كنت كده اعمل ايه مش تقعد مع الشباب ده انا كنت مقطع قلوب العذارى ده انا كان غمزة واحدة تجري ورايا لا ده انت بتخبي الذنب ده وخايف وندمان وبتعيط هو ده اللي ربنا يقبل توبته يبقى تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا أخي الحبيب تكمل الموضوع بقى لازم تفهم قبل ما أكمل الموضوع ثلاث حاجات الأولى إن إحنا طالبين بالحسنات يعني الطالب اللي جاي يطلب العلم بيطلبه ليه عشان حسنات يبقى في الأصل أنت عاوز الحسنات تاني حاجة لابد حتى ترتفع في الجنة الدرجات وتعود وترتقي لابد أن تهتم بالكيف عن الكم بالكيف عن الكم لأن الكيف ده هو اللي ربنا هيبارك فيه ممكن واحد يعمل حسنة واحدة بس بكيفية يرضاها الله واحد تاني عامل 100 حسنة صاحب الحسنة الواحدة ربنا رفعها له إلى 700 ضعف الكيف رضي الله جل وعلا عنه واحد قال استغفر الله غير واحد قال 100 مرة إنما ده قاعد يقول أستغفر الله وهو بيقول أستغفر الله فاكر الذنوب يقولها مش قادر يكملها لأن الذنب حرقه فبيقول تاني أستغفر الله أس... ب... يعني إيه أستغ... يعني بطلب المغفرة منك ماليش إلا أنت يبقى لو قال واحدة ممكن تضاعف إلى 700 ضعف وزي ما قلت لك ما جاتش ضربة حظ مع الكشف بن محصن اللي كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال في صبعة السبعين ألف اللي يدخلون الجنة بغير حساب حديث طويل في الصحيحين من حديث ابن عباس آخر حديث أم عكاش بن محصن محدش يعرفه تعرفه؟ تعرفوا حاجة تانية غير الحديث ده تعرف عنه أي حاجة تانية غير الحديث ده وقال ادعو الله أن أكون منه قال أنت منه واحد تاني قام ده جت دبل مع عكاش بن محصن أما هم أنا كمان وأنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه قال سبقك بها عكاشة اوعى تقول ده هي كانت واحدة بس هو سبق كان النبأ لا والله ده كان صادق حتى لو عمل عمل بسيط انت ما تعرفوش الله جل وعلا عظمه له فما تعرفش إلا دخل الجنة عشان كده بقول لك يا أخي حبيب الكلمة الثالثة قبل ما نخش في الموضوع الكلمة الثالثة العبرة بالصدق قبل السبق العبرة إيه؟ بالصدق قبل السبق لو واحد من ال... بعيد عن ربنا دلوقتي تاب إلى الله توبة صادقة مات ممكن يدخل الجنة وانت اللي قاعد بتتقطع في الطاعات بقالك عشرات السنين ممكن تتأخر ممكن تتأخر انا مش بقول ده جزما ان اللي تاب من زمان مش هيخش واللي تاب لسه دلوقتي هيدخل لا ده انا بقول لك ان ممكن ربنا يكرمه يبارك له في توبته فيعطيه حسنات لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال وعلى سبيل المثال على سبيل المثال اللي كان قتل 100 واحد وتاب ربنا بارك في التوبه دخل الجنه اللي كان ماشي في الشارع لقى غصن شوك خده حطه في الجنب دخل الجنه اللي ما كانش بيعمل حسنات خالص وكان بس قال لواحد كان عنده قال له انت معاك عليك فلوس هات الفلوس قال له مش معايا الوقت قال له خلاص استنى ما يبقى معاك ربنا خد ال... او نظر الى هذا العمل الوحيد غفر الله له وفي نفس الوقت واحدة حبست قطة ما اكلتهاش دخلت النار صح ما تعرفش انت ما تعرفش الا دخل الجنة فكن صادقا تسبق غيرك قال علي بن ابي طالب وإن كان الحديث في إسناد بعض المقال عن أبي بكر الصديق قال علي والله ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا عبادة إنما بشيء وقر في قلبه كان صادق هيجي معانا بقى في المشروعات الدعوية اللي ترتقي بها أقول لك أبو بكر عمل إيه فأقول لك أنا اديتك واجب مرة اللي فاتت فاكرينه الواجب مين اللي استغفر للمؤمنين والمؤمنات مين اللي جه الجمعة اللي فاتت في أول ساعة ما شاء الله الحمد لله والله حدش بص أنا اللي بص بس الله يستر أنا عارف في أناس ما حدش يعرفهم يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الصحابة راجعين من غزوة منتصرين فقال يا عمر ماذا تفقدون مين اللي مات فيكم قالوا فلان وفلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم فبكى عمر وقال لكن الله يعرفه مش قادر ترفع ايدك انا كفايه ان ربنا عارفك بس الحمد لله يبقى انت نجحت وانا نجحت نجحت نوصل لك الطريق الى الله ونجحت الحمد لله انك تقف عليه وتثبت عليه ونسال الله جل وعلا ان يرقينا واياكم فيه وان يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد ببساطه اخي الحبيب كيف ترتقي ببساطه المحاضره دي معناها ايه خلاصتها ايه ببساطه سناخذ سناخذ ما خف وزنه وغلى أجره انت حرامي حسنات انت حرامي حسنات بتاخد حاجة خفيفة بس تطلع بسرعة داخل جوه بيت بتاخد أخف حاجة وأغلى حاجة هو برضه كده الدين كبير الدين بيت كبير ما هتخش فيه هتاخد أغلى حاجة عشان تنفعك في وقت الزنقة هو ده كيف نرتقي يعود الذي فاتك طوال عمرك ذكرت لك الاستغفار وهكمل لك يعني حاولت ألخص لك كده أو أظبط لك الموضوع الذي ترتقي إلى الله جل وعلا بعدة أشياء أول حاجة بأذكار أذكار معينة مخصوصة معلش اللقاء ده مليان أحاديث مليان أحاديث بس كل حديث هدية والله كل حديث مفاجأة كل حديث كرم من الله كل حديث رقي في الجنة لدرجات حديث اللي خدناه المرة اللي فاتت من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات لو قبلت عرفت كتب لك كم حسنة مؤمنين ومؤمنات من البشر ومن الملائكة ومن الجن ومن كل حد أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تعرف النبي قال ايه قال فإنه يصيب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض يعني كأنك سلمت على إبراهيم وعلى محمد وعلى محمود وعلى الملائكة كلهم وعلى كل البشر وكل الخلائق وكل عبد صالح شفت ربنا يكتب لك سلام قد ايه يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي 30 حسنة اضرب بقى في عدد الخلق لو قبلت واحدة عاوز ايه كرم فضل بس تقبل بس كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس عاوزين نقرأ نقول الأذكار يا أخواننا بطريقة جديدة بقى المرة دي سيبك بقى من السين والصاد اللي على لسانك ومش باين غيرها تلاقيه قاعد والله يا أخوانا والله بشوف وانا رايح محاضرات في كوره بالذات تلاقي واحد قاعد على القهوة الجوزة في ايده والسبحة قاعدة تلعب في ايده التانية طب بيقول ايه وبيقول ازاي لا ما ينفعش كده ما ينفعش تكون ماشية البنت قدامك والسبحة في ايدك ولا ايدك قاعدة استغفر استغفر استغفر الله استغفر ما تنفعش ما ينفعش لازم بقلب صادق ولسان صادق قلب واعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن لازم تبقى فايق وانت بتقول استغفر الله من ايه بتصلي على النبي يعني ايه بتصلي على النبي يعني بتطلب من الله جل وعلا ان يثني عن النبي على النبي بمعنى الصلاة ففي الحقيقة انت ما بتصليش ده انت بتقول عليه الصلاة والسلام من مين من ربنا بتقول صلى الله عليه وسلم يعني مين اللي بيصلي اصلا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يثني على النبي عليه الصلاة والسلام فحين تصلي أنت على النبي عليه الصلاة والسلام إنما تطلب من الله أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي فإذا طلبت من الله للنبي الله يعطي للنبي ويعطيك كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي طلحة بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله جل وعلا بها عليه عشر صلوات أو عشر صلوات ومحى عنه عشر خطيئات ورفعه عشر درجات ورد عليه بمثلها هو بقى انت نزلت ماشي مع ابراهيم طالعين درجات مع بعض هو نزل درجة وانت طلعت درجة بقى بينكم قد ايه اتنين عاوز يحصلك لازم ينط ينط بايه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ينط درجتين مرة واحدة لا ده عشر درجات مرة واحدة بصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ترتفع في الجنة عشر درجات ارتقيت انا مش عاوز اعد الدرجات اللي احنا بنرتفعها لان ربنا ممكن يرفعك اكتر مما تريد بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام لو بتحب النبي بجد بجد تكون جنبه في الجنة اعلى درجة في الجنة لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم فلما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وانت بتحبه اه طبعا تحبه ده النبي ده لولا هو بعد فضل الله جل وعلا كان زمانك الآن بتسجد للصنم لخوف وخفرع ومنقرع وراع ومش عارف هم دول مش دول بيقول لك احنا فرعنا اه زمان المصريين كانوا كده او كان زمانهم اخباط بيعبدوا عيسى او كان زمانهم جوزيين بيعبدوا بوزة لكن لولا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله جل وعلا هو اللي خلاك وشك ينور بقلبك ينور ويتسير في الطريق الى الله جل وعلا هو اللي خليك تدخل الجنة فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وانت بتحبه ترتفع بكل صلاة عشر درجات هدية بقى هدية وقف شوية كده ايه ده اسمع بقى طرطق ودنك طرطق قلبك واسمع الليلة دي هدية هدية جميلة جدا ممكن تكون عارفينها بس عيشها الليلة دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة اللي معاهم فلوس بنى مسجد وادى للفقراء وادى للأيتام وادى للمساكين وادى للمش عارف ليه محتاجين قاعد يرتفع في الجنة درجات طب نعمل ايه ذهب أهل الدثور الدثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا اسمع كده أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم اللي سبقك وطلع تعصله تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعته صعبة دي بسيطة والله بسيطة قال النبي عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون الله جل وعلا في دبر كل صلاة ثلاث وثلاث ثلاثا وثلاثين مرة صعبة النبي قالها الفقراء خدوها بعيد عن الأغنياء قالوها يومين ثلاثة الأغنياء تعلموها قالوا زيهم فرحوا للنبي يا رسول الله علمتنا كذا فقالها الأغنياء قالوا زينا نعمل ايه ما ينفعش تقول لهم يا رسول الله ما يتكلموش ما يقولوش الكلام ده واحد واحد بس لا ما ينفعش قال النبي عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء طيب الغني بيقولها زيك صح ما انت بعد كل صلاة متعود سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة وبتختم يا إما بالله أكبر 34 يا إما بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير تمام المية طب الغني بيقولها تفرق بقى هرجع للكلمة بتاعتي الأولى الكم ولا الكيف الغني بيقولها وهو بيقولها مشغول بال بالشحنة اللي جاية من إيطاليا ومشغول بالبيعة تمت النهاردة ولا تمتش ومشغول بالعربية هي- ال- الزيت اتغير فيها ولا ما اتغيرش ومشغول بالعمارة ومشغول بال انت قولها ما تنشغلش ده الفرق بينك وبينه عرفت ما هو الغني مشغول انت مش مشغول افضى بقى اقعد كده وقولها سيبك بقى ربنا يرزقنا العمل بذلك سيبك بقى من, من انك تقول التسليمة التانية على الباب بعض الناس كده بيدخل يصلي اخر واحد يدخل المسجد واول واحد يخرج عصر السرعة يخ- يسلم الامام التسليمة التانية يكون على الباب لو واحد سبقه يقول له استنى مستعجل لا انا عاوزك تقعد كده فض المسجد واقعد سبح كده وافهم مع كل تسبيحة تدبرها تبقى انت في فرق بينك وبين الغني الان لان الغني عاوز يرجع المحل جري انت قاعد فاضي مراكش حاجة ما تضيعش وقتك بقى سبح بفهم كذلك من الهدايا من أسباب الرقي حديث السوق حديث السوق واحد من الشباب وقت يقول لي الشيخ فلان ضعفه الشيخ الألباني صححه خلاص قول وخلاص لو صحيح تبقى جت معاك ولا سيما ان في اهل العلم المعتبرين كالشيخ الالباني رحمه الله تعالى مصححه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر او حديث عمر بن الخطاب باسناد صححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير دي زياده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تاخد ايه ده مكسب ده نطة فوق قوي ده يعني صاروخ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النبي لسه المرة اللي فاتت كانت الصلاة على النبي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف خطيئة ورفعه ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة ألف ألف درجة ده صاروخ لفوق ده مكوك فضائي ألف ألف درجة مين فيكم اللي بيعمل آه، كل يوم ألف ألف خطيئة ده ألف ألف حسنة وتمحى ألف ألف خطيئة كان بعض السلف يروح السوق مخصوص يعدي كده يدخل من الباب ويخرج عشان يقول الدعاء روح كده انا اعرف واحد من الرجال رحمه الله تعالى كان راجل مسن وكنت اعرفه اول ما ادخل السوق الاقيه داخل كل ما اروح الاقيه بحس ان هو يدخل ويخرج يدخل ويخرج يدخل ويقول بصوت عالي يسمع الناس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ما هوش عاوز مليون لوحده ده عاوز آه، مليون وكل واحد يقول ياخد هو كمان مليون راجل ذكي دي عبادة الأذكياء كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في أسباب الرقي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من كا- من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة بأفضل ما جاء به أحد مش حد جاء أفضل منه إلا أحد قال مثله أو زاد عليه كتير يا أخوانا من الأذكار أو كثير من الأذكار بنغفل عنها لأننا مش عارفين الفضل بتنسى الفضل فتقوم تقصر لكن لما تراجع الفضل تثبت على العمل تقوم تقول هديا مفيش حد يوم القيامة يجي أفضل منك إلا الآن زيك أو زاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دول بقى الثلاثة دول ورا بعض كده مش هتلاقي زيهم دول مش هتلاقي زيهم النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع يوما بعدما صلى الفجر فوجد زوجته جويرية من حديث صحيح مسلم جالسة بعد الفجر النبي عليه الصلاة والسلام خرج يصلي الفجر وترك زوجته خرج من البيت جويرية هتصلي الفجر سابها وراح يصلي النبي صلى ورجع قعد ما شاء الله ولا أن يجلس صلى الفجر صلى الضحى الله أعلم رجع النبي عليه الصلاة والسلام لقاها لسه قاعدة مكانها بتذكر ربنا فقال النبي لها أما زلت على حاله منذ فارقتك انت قاعدة على المكان ده هو بتذكر ربنا من ساعة ما سبتك قالت نعم يا رسول الله أو بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله قال النبي عليه السلام لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتها لوزنتهن أنا قلت أربع كلمات بس أنت احسبها الكلام اللي قلت كله دون ده في جنب اللي أنا قلته يوزن ده كله قالت ما هو يا رسول الله قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أخي لو واحدة كوبلت عارف الحسنات قد إيه خليك بس قول كلمة سبحان الله وبحمده عدد خلق ده مفيش أربع أصابع في السماء والأرض مفيش أربع أصابع إلا وفي ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل الملك دوت اتكتب لك بعدد الملائكة كلها سبحان الله وبحمده أنا كنت بدرس وإحنا بندرس يعني يمكن بعض اخواننا الاطباء او اللي في طب بياخدوا الماده دي كان في ماده اسمها الميكروبيولوجي وفيها جزء اسمه التطعيمات فاكسينز فكنا بناخد التطعيمات دي اول مره احس بالحديث ده لما خدت التطعيمات التطعيمات تخيل بيتحط في كتفك كده واحد من عشرة او من مية من الملي مش ملي لو ملي يبقى مرض لا ده واحد من عشرة من الملي أو واحد من مية من الملي تحط في كتفك عارف الملي من مثلا تطعيم ضد الكوليرا مثلا الملي ده عارف فيه كم ميكروب الملي فيه ممكن 2 مليار ميكروب في الملي أمال الميكروبات بتاعت الكوليرا اللي في الأرض كلها قد إيه أمال بقية خلق الله قد إيه لما أنت تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وتقبل منك واحدة الحسنات تبقى قد إيه مفيش زيك أبدا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه كما عند الطبراني بإسناد الصححة والشيخ الألباني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة يا أبا أمامة ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار اقول لك دعاء يبقى افضل من انك تقعد تشكر ربنا ليل نهار طول عمرك قال بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله عدد ما خلق نفس الكلمة هي الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وتسبح الله مثلهن يعني تقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله على ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملء كل شيء تعلمهن وعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك أنا عاوز بقى يعني أليس منكم رجل رشيد ياخد كده كل واحد ياخد هدية مختلفة ويطبعها ولا يكتبها وفرقة ويصورها ويعلقها على المساجد ويديها لإخوانه ويذكرها ويحطها في موقع إنترنت ويحطها في مش عارف في فضائيات ومعادها في رسالة يبعت ينتشر يبقى كل واحد يقول يبقى ذكي يبقى خد مليارات المليارات ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان العظيم مين اللي قالها النهاردة 100 مرة يا أخي ده النبي بيقول خفيفتان مش صعبة ده ربنا يحبك قلتها قلتها مرة كم مرة يعني شوف ال- الكنوز قدامك ده مجانين يا اخوانا والله العظيم لو ما خدناش من الكنوز دي نبقى احنا مجانين نبقى مجانين فعلا الكنز قدامك وهتروح في حته معكش فيها فلوس الاكل قدامك وهتروح في حته هتموت من الجوع فيها مد ايدك وخد معاك سندوتش في جيبك خد معاك شحنة تروح هناك في وقت الزنقة يبقى الذكر الأبيض ينفع في اليوم ال- في يوم القيامة ينفعك هناك والله فخد ذكر كده يكون كنز زي ما النبي قال عن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة تبقى أنت مزنوق في قرشين يوم القيامة في حسنتين يوم القيامة ربنا يقول لك بص هناك كده تبص كنز من الحسنات جالي منين لا حول ولا قوة إلا بالله كنز يجي لك في وقت الزنقة ما تضيعش الكنوز دي يا أخي وخليك ذكي ثم الأذكار بعدها عبادات خاصة العبادات دي قلت لك واحدة منها المرة اللي فاتت اللي هي عيادة المريض يتكتب لك ايه اللي قاعد بقاله سنين ما استغفرش ربنا كل يوم 100 مرة زيارة مريض تعوض كل ده زيارة مريض سبعين ألف ملك يستغفروا لك لغاية الصبح مين اللي زار مريض في الأسبوع ده مين اللي زار كل يوم مريض عادة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه من عادة مريضا مش من زاره الزيارة ممكن إيه مرة وخلاص إنما من عادة يعني إيه اه في العيد اسمه عيد لانه بيعود برضه من عاده يعني ايه يعني راح النهارده وراح بكره وراح كمان يومين راح كمان ثلاث ايام بيعود فمن عاد مريضا الملك يقعد طول الليل يستغفر لك كذلك لو جنبك كده جارتك واحده ارمله جنبك واحد يتيم جنبك واحد مسكين وانت اشتغلت مخصوص عشان كل شهر تديله مرتب لو شغلتك كده هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كأنك صايم طول عمرك وقايم طول ليل عمرك وكأنك واقف تجاهد في سبيل الله لو انت بس شغال عشان تديلها كل يوم كل شهر 50 جنيه وتدي للمسكين 20 جنيه كل شهر او 30 جنيه او 40 جنيه لو فعلت كده تأخذ كل هذه الأجور وممكن الأجر ينسحب عندك جارك واحد مشلول بتروح تأدي له خدمته كل يومين ثلاثة آه، جنبك واحد يعني عجوز مسن ما بيقدرش يخدم نفسه وعياله سايبينه وقاعد لوحده تروح تزوره وتخدمه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي مرة في الليل فوجد أبا بكر الصديق يدخل بيتا لا يعرفه فقال لماذا يدخل أبو بكر هذا البيت بيقول لنفسه بيدخل ليه يعني بالليل كده يشوف الخلافة ويجري يروح ايه متجوز زوجة تانية ولا ايه هو متجوز زوجة تانية مستخبية بالليل يسيب دي ويروح بال... في ايه فأتى عمر إلى البيت وعرفه ثم أتى في الصباح بعدما مضى أبو بكر ودخل البيت فإذا امرأة عجوز مشلولة لا تستطيع أن تقضي حاجتها كان أبو بكر يأتيها مع غلامه كل ليلة ليغسل لها ولينظف لها بيتها وليعد لها الطعام وهو خليفة المسلمين فخرج عمر يبكي وقال أعورات أبي بكر تتتبعها يا عمر لقد أتعبت بعد من بعدك يا أبا بكر خلي كده حاجة كده بينك وبين ربنا خبيئة عمل بينك وبين ربنا زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل حاجة بينك وبين ربنا يعني زيارة مقابر بالليل ما هو جبريل جه للنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربنا أمره أن يزور المقابر بالليل روح كده بالليل لوحدك بلاش لوحدك خايف روح مع اتنين من صحابك جرب كده وروح هيعجبك الهدوء هناك بعيد عن ال- المشاية وبعيد عن شارع بورسعيد وبعيد عن شارع الجلاء روح هناك هتلاقي هدوء هتلاقي هناك ناس مش هيغتابوك لو شتمتهم مش هيردوا عليك هتلاقي حتة هادية ونقاء هوا كويس سماء نظيفة معاصي قليلة روح هناك لو عجبك المكان قول لأصحابك روحوا انتم أنا هبات هنا الليلة دي وتلاقي قبر كده نظيف فاضي بتضحك ليه خش نام فيه ما انت هتنام فيه نام فيه ليلة واحدة انت هتنام فيه لغاية يوم القيامة لغاية يوم القيامة مش قادر اللهم استرنا وإياكم في الدنيا والآخرة عمرك شفت كده أم بتحب ابنها لما مات قلت لهم لا دخلوني معاه الليلة دي وهاتوا لي المروحة والتكييف وال- والنور مفيش ده انت بتموت أحب الناس إليك بيبقى أسرع الناس في دفنك لا ده بدي للدفان فلوس اقفل كويس ضلمها ويسيبك جري ويروح سبحان الله يا رب استرنا في الدنيا والآخرة يا رب نور قلوبنا وقبورنا ودنيانا وأخرانا فالسرية في العمل ده هو ربنا يقبلها ويرفعك بها في الجنة درجات في عبادات بقى زي ما قلت لك المرة اللي فاتت بالذات الصلاة بس عاوزين صلاة يا اخواننا غير أي صلاة غير أي صلاة كتير من الشباب يصلي ويخرج بره المسجد أول ما يخرج يفتح المحمول يتصل بالبنت أول ما يخرج وهو لسه بره المسجد يبص على البنات رايح يصلي العيد وهو بيصلي العيد قاعد يبص على اللي اللي بيصلي على البنات اللي بتصلي صح كتير من الشباب كده طب ليه لانه ما صلاش لا والله صلى وصلى العشاء اربع ركعات وعارف عارف صلى اربع ركعات لا ده مش الصلاه دي الصلاة اللي هي تمنعك عن الفحشاء والمنكر مش الصلاة اللي انت بتصليها ده صلاة تانية ده صلاة لازم توصل قلبك لان ربنا لما قال لك في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما قالكش أي صلاة لا ده قال اقرأ أول الآية وآخر الآية ربنا بيقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى مش أي صلاة مش أي صلاة ده الصلاة اللي أنت أقمتها زي ما تركب مثلا في ميكروباص وتلاقي واحد مشغل أغاني ومعلق لزقة كبيرة كده ألا بذكر الله تطمئن القلوب طب مشغل أغاني ليه؟ تديله شريط شغلها شريط ده. يكسر كده واقفلها ده شريط قرآن الناس طلعنا خلاص طيب يعني ريح الزبون بص بقى أنا تسجيلي ما بيشتغلش بيه إلا شرايطي شرايط بتسف أو يقول لك التسجيل بايظ من الأول طب شغل إذاعة القرآن الكريم المحطات بايظة طب اقفل وريحني وريحك الله يريح قلبي ويريحك كذلك أيها الأخ الحبيب إذا أردت الرقي بدرجات عالية تعوض ما فاتك فعليك بعبادات لا سيما الصلوات ولكن صلاة ليست ككل صلاة كنت تصليها قبل ذلك إنما صلاة جديدة صلاة تحسها صلاة فيها إقامة للصلاة ذكر لله جل وعلا فيها وأنت تتدبر كل كلمة تقولها فمن ذلك صلاة الضحى انت عارف صلاة الضحى دي لو صليت ركعتين تاخد ايه كأنك طلعت في اليوم 365 صدقة ركعتين ضحى ركعتين ضحى 365 صدقة اللي معهوش فلوس بقى الطالب اللي لسه بياخد المصروف ومعهوش فلوس عاوز يطلع صدقات يعمل ايه كل يوم يصلي ركعتين ضحى يصلي ركعتين ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان عدد مفاصل الإنت- الانسان تقريبا 360 والاعجاز طيب لازم عن كل مفصل تطلع صدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم يصبح على كل سلامه من الناس عليه صدقه طب الصدقه دي تجيبها ازاي فكل تكبيرة صدقة كل تحميدة صدقة كل تهليلة صدقة كل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى ركعتين بكل اللي فات ده 360 365 صدقة كذلك صلي الفجر واقعد اذكر ربنا لغايه لما تصلي الضحى عارفين الحديث كلكم حديث النبي عليه الصلاه والسلام وقد صححه ابو الشيخ الالباني حديث انس عند الترمذي من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله في مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له اجر حجه وعمره تامه تامه تامه مش عارف تحج مش عارف تعمل عمرة شاف استطاع ربنا خلاص فرصة أجر الحج اللي دفع فلوس واللي سافر واللي تعب هناك واللي ساب أهله واللي ساب أصحابه واللي خد أجازة من الشغل واللي أجهد نفسه كل ده أنت ممكن تاخده في قعدة والله العظيم نبقى مجانين لو ما عملناش أنت عارف اللي بيدخل النار مجنون والله اللي بيدخل النار مجنون ما عندوش عقل لأن ممكن يدخل الجنة بكلمة ما عندوش عقل وده مش كلام ده كلام ربنا هو اللي قال في سورة الملك عن المجرمين في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير خليك عاقل خليك عاقل تعال صلي كل صلاة في المسجد اللي ما كانش بيصلي في المسجد يعوض يجي يصلي في المسجد كل صلاة في المسجد 27 صلاة تعوض اللي فات 27 صلاة حافظين الحديث كلكم صلاة الرجل في جماعة تعديل صلاة الفز ب 27 ضعفا وعبد الله بن عمر القواريري كما ذكر كما ذكر الذهبي في كتاب الكبائر في كبيرة ترك الصلاة بيقول ايه ذكر عن واحد من السلف اسمه عبد الله بن عمر القواريري مش عبد الله بن عمر الصحابي عبد الله بن عمر القواريري دوت كان شيخ البخاري ومسلم وابو داود يعني رجل من السلف المتقدمين بيقول في مرة وهو كان من سكان البصرة بيقول في مرة أتاني ضيف قبل العشاء فانشغلت بضيافته عن صلاة العشاء حتى أفقت فكنت مسرعا إلى المسجد فإذا هم قد انتهوا من صلاة العشاء راح علي صلاة العشاء جماعة قال فبحثت في مساجد البصرة كلها عن أي مسجد أدرك فيه الجماعة فلم أجد فرجعت إلى بيتي حزينا ما لحقتش قال فتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الفجر تعديل صلاة صلاة الجماعة تعديل صلاة الفجر ب 27 درجة قال فصليت العشاء 27 مرة حد منكم مرة فاتوا جماعة صلاها 27 مرة بقول صليت العشاء 27 مرة 27 في أربع ركعات بقى لغاية الفجر قال ثم غلبتني عيناي من التعب فنمت فرأيت في رؤياي أني أركب على فرس وأمامي جمع يركبون على فرسان أو على خيول قال وأنا أجهد فرسي لأدركهم يعني بشد الفرس عشان يجري ألحق فلا أستطيع أتعب الفرس وأجهده وأحاول أدركهم فلا أستطيع قال وبعد تعب التفت إلي واحد منهم وقال ماذا تريد قال أريد أن ألحق بكم قالوا لن تستطيع قال ولما قال لي قالوا لأنك صليت العشاء وحدك ونحن صليناها في جماعة 27 في المسجد غير 27 في البيت برضه 27 في المسجد غير 27 في البيت محيط 27 وأنت تسمع القرآن يخرج غدا طريا تتدبر فيه غير الصلاة انت بتصليها في البيت مستحيل تكون صلاة المسجد زي صلاة البيت انت عارف لو انت خرجت تصلي مش عاوز إلا, إن إلا إنك تصلي بس إن شاء الله تصلي الضحى يا ريت يا أخوانا حد يعملها إنك تكون عاوز تصلي الضحى توضف بيتك وتخرج المسجد الساعة 10 في وقت صلاة الأوابين تروح المسجد مش عاوز فقط غير إنك تصلي الضحى في حد منكم بجد آخر مرة عمل الموقف ده امتى انه يتوضى الساعة عشرة وينزل يصلي الضحى ويرجع تاني البيت في المسجد حد عملها هيقول لك المسجد مقفول في مساجد بفضله مش مقفولة دور عليها دور عليها انت عارف النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم راح تصلي أجرك زي الحاج ومن خرج إلى سبحة الضحى أو إلى تسبيح الضحى يعني صلي صلاة الضحى في المسجد ومن خرج إلى سبحة أو تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه يعني خارج يصلي بس مش يقابل فلان ولا ي... بعد ما يرجع يفوت على فلان خارج يصلي وراجع تاني لا يخرجه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر والله يا إخوانا حاجة تجنن حسنات حسنات بالملي... بالمليارات حسنات كبيرة جدا احنا عملنا ايه هقول لك ربنا يريد ان يدخلك الجنة من الاخر كده يعني انا سمعت كلمة وان كانت هي كلمة خاطئة بس خرجت من واحد بسيط هقولها لك عشان تفهم بس هو بيفكر ازاي سمع كلمتين من دول حديثين من دول لقيته بيقول هو ربنا بتلكك لنا ولا ايه بيقول الكلمة دي هي غلط بس هو قصده ايه ان ربنا يريد ان يدخلنا الجنة بأي عمل بسيط مش بتلكك بقى زي ما هو بيقول لا الله كما قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم واحد تاني كنت بسمعه بكلمه عن الجنة فعن فضل ربنا في الجنة وقال لي ده احنا في الجنة هنكون تنابلة ربنا قلت له يعني ايه قال لي انت مش عارف تنابلة السلطان قلت له يعني ايه تنابلة السلطان قال قاعدين كده لا وراهم شغل ولا مشغلة ياكلوا ويشربوا ويتمتعوا خلاص احنا كده في الجنة تنابلة لا أنتم عباد الله وأولياؤه في الجنة نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم فيها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدلك يا من فاتك قيام الليل سنوات سنوات إذا أردت أن تعود صل الفجر والعشاء في المسجد كأنك قمت الليل كله اضرب واحد ونص النبي قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله لو انت حتى ما قمتش صلاة الفجر يبقى ليلة كاملة قمتها من العشاء للفجر صلاة العشاء واحد ونص لو صليت بقى الفجر والعشاء وقمت الليل يبقى أجور مضاعفة كذلك كل سجدة تسجدها يرفعك الله بها درجة الرقي بالسجود قال تعالى واسجد واقترب كل ما تسجد ترتقي تقترب من الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان كما في صحيح مسلم عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة كل سجدة تساوي رفع الدرجة وحط عنك بها خطيئة كذلك يعني أنا كنت مجهز لكم دي بس أنا عاوز أخلص الليلة دي هقول لك يا أخي اللي يجمع لك معظم اللي أنا قلته دوت اللي يجمع لك معظم اللي أنا قلته أن تكون حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود من حديث عائشة إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل هقول لك بقى شوية أوكازيونات اوكازيونات اوكازيونات سريعه كده زي ما قلت لك المثال المره اللي فاتت بتعدي على محل نفسك تشتري طقم ب 100 جنيه كل مره ب 100 جنيه معكش 100 جنيه عديت مره لقيت مشطوب على 100 جنيه وكاتب اوكازيون وتحته 10 جنيه ده انت تستنى عشان تشتريه شويه اوكازيونات بقى بس الاوكازيون عارف آه، لما بيعملوا معرض للكمبيوتر يقول لك المكان نادي النيل والزمان 11 مارس فرصه كل حاجة قدامك وسهلة ورخيصة الأوكازيونات لها برضه مكان ولها زمان المكان فين؟ لما تكون في الكعبة ده انت في وقت الأوكازيونات الركعة بمئة ألف ركعة صح يا رب كرمنا بحج بيتك الحرام والعمرة كل عام واجعلنا قرارا هناك يا رب العالمين مئة ألف ركعة بكل ركعة وفي صلاة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف ركعة هذا المكان طب الزمان أزمنة كتير بقى عندك في رمضان عندك ليلة القدر 83 سنة وشوية ليلة القدر خير من ألف شهر لو استغفرت ربنا 100 مرة اضرب في ألف لو قمت ليلة اضرب في ألف لو تصدقت اضرب في ألف مش في ألف يوم ده في ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر عمر على عمر 83 سنة ده الواحد لو عاش 70 سنة قلت ده انت خلاص عجزت وعمرت وخلاص متودع ده 83 سنة عمر طاعة لا يتركها أوكازيونات كذلك من أيام الأوكازيونات أيام عشر ذي الحجة كذلك من الأوكازيونات صيام يوم عرفة يغفر لك ذنوب سنتين سنة فاتت وسنة جاية عارف سنة جاية ليه؟ عشان لو انت مت يوم 8 ذي الحجة خلاص ما عليكش حاجة برضه تغفر مستقبلا يعني انا بحثت فعلا في مسألة آه، أحاديث مثلا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لم أجد في أي حديث اللهم إلا حديث واحد في سنن النساء هو حديث مستشاذ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مفيش مفيش خالص وارد بإسناد صحيح إن يغفر لك ما تقدم من ذنبك إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال له في- ربنا قال له في سورة آه، الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لكن لو انت عائل تلاقي ان صيام يوم عرفة يغفر ذنوب زي ما قلت لنا قدام كمان وما تأخر لو جه عرفة وصمت يبقى سنة من اللي فات وسنة من اللي جاي يحسب لك أعمار إضافية ويوم عاشوراء يكتب الله جل وعلا لك مغفرة ذنوب سنة هقول لك بقى في الآخر عبادة الأذكياء وعبادة هتبسطك عبادة الأذكياء وعبادة هتريحك عبادة الأذكياء ألا وهي الزواج اتجوز حلو اتجوز تاخد حسنات وانت نايم لو تزوجت من البداية عملا بالسنة كأنك واقف بتصلي السنة واحد واقف بيصلي السنة طول ما هو واقف بيصلي مالك الحسنات مكتوب له حسنات انت طول ما انت متجوز بتكتب حسنات ده انت نايم ده انت بتاكل ده انت بتلعب ده انت في الشغل ده انت بتعمل اي حاجه مالك الحسنات واقف بم- بيكتب حسنات اتجوز من البدايه بس بنيه كويسه انك عاوز تقيم سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان عاوز تعف في نفسك ان عاوز تحسن فرجك وكذلك امراتك تاخد حسنات من عبادات الاذكياء وعاوزينكم كلكم تكونوا اذكياء اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم هذه الليله من الاذكياء الذكي الذكي اللي يلتحي واللي اللي يحلق هو كده اه والله ما تزعلوش الذكي اللي يلتحي عارف ليه طول ما انت ملتحي انت عامل فرض تقيم واجبا من واجبات الله وواجبات النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه السلام لما دخل عليه مجوس يوما وقد حلقوا لحاهم نظر النبي اليهم مغضبا متضايق فقال من امركم بهذا قالوا ربنا كسرى يعني فوضع النبي يده على لحيته ويقول وهكذا امرني ربي يعني أمر من ربنا والنبي قال في صحيح البخاري جزء الشارب وأعفو اللحى أرخوا اللحى أوفوا اللحى فروا اللحى أوفوا اللحى خمس ألفاظ يعني سيبها لله خايف سيبها لله الآن سيبها لله خايف من فتنة التحي تستحي خايف من الرجوع رب اللحية تربيك طول ما انت ملتحي ملك الحسنات بيكتب لك ده انت بتلعب كورة برضه واقف ما وقفش كأنك واقف بتصلي وبتكتب أجر الفرض انت برضه بتعمل فرض بتاكل بتلعب بتنام ماشي في أي حتة انت عارف حتى لو فضلت مية حتى لو بتعصى ربنا ربنا يتوب علينا وعليك لو انت في المعصية ملك الحسنات برضه بتملك حسنات لأنك الطاعة لسه فيك لازقة فيك فمن أول ما تلتحي لغاية لما تقابل ربنا ملك الحسنات ما وقفش وما تعبش بيكتب لك حسنات تبقى عملت الأذكياء ولا لا وكذلك بقى اللي دماغهم مفوتة سامحوني ما تزعلوش مني اللي دماغهم مفوتة تفوت عليه دي إنه طول ما هو حالق عامل معصية صح طول ما هو حالق عامل معصية طول ما هو حالق لحيته م- يعني تارك فرض تارك فرض عامل معصية يبقى ممكن يكون بيصلي وبرضه ملك السيئات يكتب له سيئات ممكن يكون الليل وملك السيئات بيكتب له سيئات ليه؟ بيعمل معصية يبقى اللهم اجعلنا من الأذكياء اللي نادي ابدأ يقول لك طبعا انا ما بتطلعش مس عليها الموس وعشان بس تتقل كان بيقولوا لي كده زمان انا الحمد لله ما, ما قربت لهاش فاول كانت طلع شعرتين كده وشعرتين هنا كنت اطلع على المنبر وانا لسه في الثانويه العامه او اطلع على المنبر يقولوا مين الواد اللي طالع ده هو طالع يمسح المنبر ولا ايه يلاقوني بتكلم هو كان كده ينزل يقول لي بس ماشي عليها الموس عشان تتقل اقول له ربنا يريدها كده خلاص اللي نادي اللي مش ملتحي يقول اللي نادي بينه وبين ربنا خلاص مش هقرب لها يا رب تكتب الحسنات من الوقت من اهو من ساعة ما نويت تكتب أجر إطلاق اللحية وسيبها لله وما تخافش قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أقول لك بقى يعني مش عارف أقولها ليه حاجة تتعب عاوز بقى تعيش مليون سنة كل عمرك تكتب حسنات وتضاف لك أعمار إلى أعمار عاوز ديا تجاهد في سبيل الله تجاهد تجاهد يبقى مش بتعيش 70 سنة ولا 80 سنة ده انت بتعيش مليار سنة وكل عمرك ده هو اللي محسوب لك يتكتب لك في حسنات تبقى انت ميت وكأنك عايش زي ما النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم حين مر النبي مع الصحابة يوما كما في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة مر النبي صلى الله عليه وسلم على مع الصحابة على عيينة ماء عذب هذا استحاوى الشيخ الألباني النبي مس- ماشي مع الصحابة لقى عين ماء عذب فأعجبت صحابيا فقال لأقعدن فيها أعبد الله جل وعلا متفرغا ولا أفعل حتى أستأذن رسول الله بقول خلاص أنا هقعد كده أعبد ربنا صلي وصوم وأعبد ربنا أنا أهو لا أكلم حد ولا أكتب حد ولا أشوف حد أشرب منها وأكل من الشجرة اللي جنبها وخلاص فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه ذلك أو استأذنه في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله وقفة واحدة بس وقفة في الجهاد عشان تعرف إن إخواننا في فلسطين وإن قتلوا أفضل مننا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وأن في الشيشان وأفغانستان هم دول الرجالة هم دول اللي سابقنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير أو أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله ده كلام النبي اغزوا في سبيل الله من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة وقفة وقفة واحدة بس تمس- يمسك طوبة ويرميها في الوقفة دهيا كأنه عبد ربنا سبعين سنة شفت سبعين ده بقد ايه كتير طب لو مات لو المجاهد ده مات مش استشهد بس لا ده مات كأنه ما ماتش النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان من آه، في صحيح مسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات أجري عليه عمله لو مات العمل اللي كان بيعمله يتكتب له ما يقفش فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان طب نعمل إيه مش عارفين نجاهد الحل إيه هقول لك حاجة وأختم بها ولعل يعني موضوع طويل كلمتين بساط إذا أردت أن تعوض الجهاد فاحفظ هذا الحديث ونفذه حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قول النبي عليه السلام ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط كأنك مرابط في سبيل الله كأنك مرابط في سبيل الله فمن فاته الجهاد فلا يفوته ذلك أخيرا أقول لك أخي الحبيب كما كنت في الجاهلية بعيدا عن الله فليكن التزامك قريبا منه قال أبو بكر لعمر يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام أنت كنت في الجاهلية شديد بعد ما تسلم تقل لا انت كنت قبل الالتزام استاذ ورئيس قسم في الفساد بعد الالتزام كسلت ليه نمت ليه كنت قبل الالتزام بتنظم رحلة للمصايف كل سنة وتجمع الفلوس وتجيب العربية وتتفق على الموعد وتأجر المكان هناك ليه ما لما التزمت نمت ما عملتش رحلة دعوية للشيخ فلان ما جبتش الناس اللي كنت بتجيبهم معاك المسجد ما عملتش رحلة للعمرة ليه قبل الالتزام كنت مشغول بالحرام على طول النهاردة مش عارف تمشية مع فلانة والنهاردة عمل فلان ايه والنهاردة على الكورنيش فين والنهاردة رحلة فين وحافظ المطاعم اللي في الجمهورية كلها وحافظ الاماكن ال... وحافظ شارع الحب اللي في الجامعة وحافظ تل ابيب اللي في الجامعة بعد ما التزمت عارفينها؟ عارفين تل ابيب بعد ما التزمت ما فتحتش تل ابيب ليه روح افتحها يفتحها الله جل وعلا على يديك ما انت عارف اللي قاعد ده بيعمل ايه انت عارف بيعمل ايه عارفين تل ابيب ولا مش عارفينها انا بقى لي زمان ما دخلتش الجامعه لسه موجوده شارع الحب برضه اقول لكم فين ولا بلاش لحسن حد يروح يجرب ولا حاجه ربنا يسترنا واياه فال كنت مؤثر في الجاهليه بتاعتك بعد ما تلتزم ما تتكسفش بقى كنت بتمسك السيجاره قدام الناس مش مكسوف بعد ما التزمت مكسوف ليه تأذن قدام الناس قبل ما تلتزم كنت بتقف مع البنات قدام الناس كلها بعد ما تلتزم بتتكسف تقف مع الملتحين ليه انا عاوزك تطلع كده على باب المسجد وتأذن قدام البنات ما عادوش هيكلموك كان قبل الالتزام لما طلع بنطلون برمودا ابو 120 جنيه لبسته وبعد ما التزام ليه ما قصرتش ثوبك زي النبي عليه الصلاه مكسوف تعمل الطاعه ومش مكسوف تعمل معصيه أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام لا عشان ترتقي لابد أن تعوض ما فات كنت قبل الالتزام زي ما بيقولوا كنت راجل مع أصحابك مفيش سهرة حلوة وتسيبه تقول له عليها على طول مفيش رحلة كده وتسيبه بتاخده معاك طب لما انت التزمت ما طلعتش راجل ليه معاه برضه وخدته معاك وحصنته بالإيمان كما تحصنت أقول لك كلمات موجزة الحبيب موضوع قدامي طويل جدا لكن هنجزه لله دي أقول لك في الأخير كن مؤثرا كن نحلة كن نخلة ليه موضوع لعل بعض إخوانكم يتابعه على الموقع على الإنترنت بعنوان على هامش الحياة على هامش الحياة راجع الموضوع عشان تتعلم إزاي تكون مؤثر إزاي تكون نحلة زي ما النبي قال إن المؤمن زي النحلة تكون نخلة لو رميتها بطوبة تنزل تمر إزاي تكون مؤثر أبو بصير أبو بصير رجع للنبي عليه الصلاة والسلام على طول كان مساعر حرب على المشركين عبد الله بن حذافة السهمي كان أسر عند الفرس قبل رأس ملك فارس عشان يطلق سراح كل أسر المسلمين غلام أصحاب الأخدود كان بتعلم السحر لما التزم علم الناس ولما راحت روحه كل الناس أسلموا أنا عاوزك كده تتعلم إنك تكون مؤثر في الواقع بتاعك تكون مؤثر في الجامعة في الشارع في المسجد في ناس كده لما تخش المسجد تفكر في مكتبة شرايط لا مفيش طب نعمل مكتبة شرايط في شيخ جاي طب نعمل له إعلانات طب مش عارف في ده إيه طب ندعو لمحاضرة الشارع بتاعه ما يلاقيش واحد واقف على النصر وما يكلموش لا لازم يكون مؤثر العمارة بتاعته يلاقي مع ذكر يذكره بالله قصة يذكرها بالله حديث أذكار يذكر العمارة كلها بالله ده شخصية مؤثرة هو ده اللي يرتفع في الجنة درجات عشان كده بقول لك يا أخي حبيب اعمل لدين الله اعمل لدين الله قصرت في خطب كتيرة من جمعة اعمل إعلان للشيخ محمد حسان الجمعة الجاية في الجمعية الشرعية اعمل له إعلان ألف واحد يجي كأنك حضرت ألف خطب الجمعة صح أداله على خير كفعني كأنك معاك بالظبط أنا عندي شوية مشروعات حلوة قوي لكن لعل ربنا يقولها يعني يسر لنا لقاء ثاني نقولها في وقت ثاني لكن بخلاصة استبدل أعمال الشر بأعمال الخير شريط الموسيقى والأغاني بشريط قرآن توزيع الفساد توزيع الخير موقع الإنترنت فساد موقع دعوي استبدل عملت برامج فيروسات اعمل برامج إصلاح الفيروسات عملت برامج تدل السبب على مواقع الإباحية اعمل موقع أو اعمل برنامج يوقف المواقع الإباحية اشتغل اشتغل فإن كنت كذلك فاعلم أن الله قد اختارك فإن الله إذا أحب عبدا استعمله لا تنسى الكلمة العبرة بالصدق قبل السبق سامحوني أن يعني تركت كلاما كثيرا لكن أقول لك يا أخي الحبيب كلما اقتربت وارتقيت كلما اقتربت من الله جل وعلا فإذا وصلت إلى أعلى درجة ساعتها تتمنى لقاء الله جل وعلا وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا الذي سيكون بعنوان كيف تموت أو كيف نموت كيف تحب لقاء الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والقول والعمل وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين بسرعة يا إخوانا كده الأخ اللي بعت ورقة فيها لماذا يجب أن نترك المعاصي آه، مختصرها من كتاب بالداء والدواء للشيخ ابن القيم كلام طيب جزاه الله خيرا آه، يصورها يوزعها يوزعها إن شاء وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه الأخ اللي بعت ورقة طويلة اللي بيسأل آه، فتاة يعرفها في الجامعة أو في الفساد وهي تعصي الله جل وعلا وتشرب الدخان فواحد متقدم لها يخطبها وبيسأله بيسأله يعني آه، كويسة البنت دي ولا مش كويسة لا يقول له مش كويسة والله جل جل وعلا يقول عرف بعضه وأعرض عن بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروا الناس بعضهم في بعض وإذا استنصحك أخوك أو إذا استنصحك أخاك فلتنصح انصحه قل له ما تنفعش هيقول لك ليه قول له تشرب سجاير هيسيبها على طول لكن لو محدش سألك ما تجاوبش أخ بيسأل ما معنى حديث من تغنى بالقرآن فليس منه الحديث مش كده الحديث من لم يتغنى بالقرآن من لم يتغنى بالقرآن فليس منا يعني من لم يحسن صوته بالقرآن قدر استطاعته فليس منا آخر حاجة كيف أحفظ القرآن حفظا صحيحا قم الليل به وقم آناء الليل وأطراف النهار به كما قال النبي عليه السلام الذي يقوم به بالليل والنهار يحفظه والذي لا يقوم به ينساه وعليكم السلام وبركاته وأحبك الله خير الله أفضل طريق لطلب العلم أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره وأن تتعلم الأدب مع العلماء ثم يوما بعد يوم تزداد ثم يوما بعد يوم تزداد وعليك بالقرآن والسنة وحديث وسيرة النبي عليه السلام ثم العقيدة والفقه هذه الخمسة أسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا وحسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك